السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على عبدك ونبيك محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله كان المفروض الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ سلسلة جديدة سلسلة ما بعد رمضان سلسلة تفسير جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى شعارها القرآن حياتي كان المفروض هنبدأ الليلة ولكن نتيجة الأحداث الخطيرة اللي بتحصل في مصر واللي تفجرت من امبارح زيادة وأكتر كمان ما ينفعش إن احنا ننعزل عن هموم الواقع اللي احنا عايشين فيه المشاهد الرهيبة المفزعة اللي بتحصل في بلدنا دلوقتي مشهد ثورة المدرسين والأطباء ده ده حدث صغير مشهد الست مصريين اللي اتقتلوا على الحدود المصرية سادسهم قتل مات النهاردة متأثرا بالجراح بتاعته منظر إحراق منشآت دولة وإحراق السفارة الإسرائيلية منظر الاحتقان الرهيب اللي ما بين اليهود وما بين مصر دلوقتي منظر محاكمة مبارك والاحتقان اللي هي عاملاه في المجتمع منظر إن حتى الآن اللي قتلوا ألف شاب مصري في المظاهرات بتاعت بتاعت يناير لسه ما اتحاسبوش لحد دلوقتي والاحتقان اللي مسببه منظر قنوات إعلامية عميلة وهي بتولع الدنيا في مصر وبتحرض في مصر منظر الأزمة الاقتصادية وملف البلطجة والبنزين اللي العربيات ما هياش لاقياه منظر ان احنا لحد دلوقتي مشهد ان مصر لحد دلوقتي لا ليها دستور ولا ليها برلمان منتخب ولا ليها وزارات قوية يا اخوانا البلد في خطر مصر في خطر دلوقتي ممكن الجيش يحصل فيه خ- يقع ممكن الثورة تفشل ممكن تقوم حرب ممكن يحصل اشتعال داخلي لازم نواجه الموقف اللي بيحصل ده بكل المسؤوليه درس الليله محاوله لتصحيح المسار واول رساله ببعتها في درس الليله رساله للي عشان الكراسي مستعدين يولعوا الدنيا مستعدين يولعوا البلد عشان الكراسي وعشان المراكز بتاعت بتاعت هذه البلد مستعدين يولعوا الدنيا انتوا ما اتعظتوش ما اتعظتوش من منظر بن علي وهو راكب الطياره بتاعته في اوروبا لاجئ سياسي بيستغيث في فرنسا ان هي تنزله مرضتش يستغيث بمالطا مرضتش يبوس اقدامهم ان هم يمونوا له بس وقود الطياره بيستغيث في امريكا مرضتش ما اتعظتوش ما اتعظتوش بمنظر القذافي وهو عامل زي المجرم الوقت قاعد يهرب هو وابنه مش عارفين يهربوا فين البلاد الافريقيه باعته فنزويلا رفضته ما هواش لاقي مكان يلجا ليه سياسيا ومطلوب في المحكمه الدوليه الجنائيه في اي بلد هيروح هيقبضوا عليه ما اتعظتوش بمنظر مبارك بعد ما كان يعين وزراء ويشيل محافظين وهو نايم على الكرسي ومغمض عينه في المحاكمه كان ما حدش شايفه وكان ما حدش هيحاسبه على 60 ألف شاب مصري ضيع لهم مستقبلهم ومستقبل أسرهم في 20 ولا 30 سنة معتقلات ما اتعظتوش بمنظر علي عبد الله صالح وهو طالع محروق وبيكلم شعبه ما اتعظتوش ولسه بتدوروا على الكراسي امال هتفهموا امتى هتفهموا تحت التراب درس الليله رسائل يا اخوانا رسائل لناس كتير رسائل اللي بيسخنوا الوضع دلوقتي رسائل للشرفاء وللي قاموا بالثوره المصريه من 8 شهور رسائل ولكن اول رسائل لازم ابعتها في درس الليله رسائل الى المجلس العسكري رسائل الى اللي ربنا دلوقتي خلاهم هم اللي بيحكموا هذه البلد مؤقتا لمده اسابيع لمده شهور ولكن مسؤولين الوقت امام الله رسائل الى المجلس العسكري الرساله الاولانيه طب الرسائل دي من مين انا بتكلم باعتباري ايه انا بتكلم باعتباري مواطن مصري انا بتكلم باسم ملايين المصريين اللي امبارح قلوبهم اتحرقت لما شافوا 1090 مصاب في شوارع القاهره انا بتكلم باسم 14 مليون مصري عايشين تحت خط الفقر انا بتكلم باسم شباب مصر اللي عايز يحس يحس ان له صوت اللي عايز يحس ان هو له كلمه اللي عايز يحس ان البلد بلده اللي عايز ينمي ويطور ويغير انا بتكلم باسم انا بتكلم باسم كل اب ما هوش عارف يدفع مصاريف اولاده في دخله المدارس في اكبر موسم للطلاق في مصر موسم دخله المدارس ده اكبر موسم للطلاق في مصر انا بتكلم باسم كل واحد عايش على هذه البلد خايف من البلطجه خايف ان يحصل له زي ما حصل لناس كتير في الشهور اللي فاتت من البلطجيه وملف الامن الداخلي انا بتكلم كمواطن مصري ال- الرساله الاولانيه للمجلس العسكري لازم لازم نتعايش مع آلام الشعب وأماله لازم نتعايش مع آلامه وأماله الشعب ده مصر دي مليانة أمال ومليانة آلام يا أخوانا الألم الأولاني من آلام مصر والأمل الأولاني الملف بتاع البلطجة اسكندريه لحد دلوقتي الوحيده 5000 عربيه مسروقين منها ده دي بغير باقي البلد عشرات الالاف من العربيات زميلنا ولا ولا اخونا اللي هو وخطيبته في سياره يوقفوا البلطجيه يقتلوه وياخدوا خطيبته وبعد كده لما يحسوا انها ماتت يرموها يرموها على الطريق ما هذا يا اخوانا ما هذا الذي يحدث الناس عادت بايته في بيوتها ما هياش امن على نفسها آلام وآمال مصر ايه آلام وآمال مصر ايه آلامك وآمالك يا مصر من آلام وآمال مصر ثوره المدرسين اللي معموله دلوقتي مدرس ما هوش عارف يقدم لابنه في مدرسه دكتور ما هوش عارف يقدم لابنه في مدرسه ثوره آلام وآمال الوقت تروح تقدم لابنك في مدرسه من حضانه 3000 جنيه عشان مدرسه متوسطه او عاديه او 2000 جنيه و3000 جنيه تبرع عشان نقبله و500 جنيه زي مدرسي الزامي بيتباع في المدرسه بس و200 جنيه ترنك العاب عشان حصه الالعاب الزامي بيتباع برضه ولسه 5000 جنيه دروس خصوصيه و1000 جنيه لو عايز توصل ابنك في الباص وعايز لك كمان 500 جنيه كتب خارجيه ايه ده الناس مطحونه انا بقول لكم ان احصائيا اكبر موسمين للطلاق في مصر الاعياد ودخله المدارس الناس ده الم وامل للشعب المصري من الام وامال الشعب المصري احنا عندنا 35% من الشعب عايش تحت خط الفقر عايش في صومال في افريقيا وفي في مصر 100 صومال قريه من القرى اخواننا رايحين هناك اكتشفوا امراه عجوز هتموت من الجوع عم جروا ينادوا حد من يعني من اخواننا عشان يغيثها كانت ماتت تخيلوا يا اخواننا تخيلوا الفقر اللي موجود يعني احصائيا من الامم المتحده مصر 111 رقم 111 في احصائيه الدول اللي فيها فقر في العالم مصر فيها 14 مليون مواطن تحت خط الفقر مصر فيها 4 مليون مواطن لا يجدون قوت يومهم ما عندهمش وجبه واحده لليوم مصر يا اخوانا 50% من هذه احصائيات ما بياكلوش لا لحمه ولا سمك ولا فراخ 35% ما يقدروش يشتروا فاكهه 60% عايشين على الفول والعدس مليون ونص طفل مصري عندهم امراض سوء تغذيه الام وامال الام وامال لملايين موجودين في مصر الام وامال الكرامه الكرامه المصريه لما ست مصريين يقتلوا على الحدود بايدين يهوديه طب رد الفعل ايه رد الفعل استدعاء السفير ال ال ال اليهودي و... لا طب رد الفعل طرد السفير اليهودي لا طب رد الفعل استدعاء السفير المصري من هناك لا طب رد الفعل ايه يا اخوانا دي قضيه كرامه شعب اليهودي اللي انا بتكلم وبكلم اليهود باسم 85 مليون قلب مواطن مصري بيكرهوهم من اعماق اعماقهم انا بتكلم عن ناس ذبحتنا في 67 لما 150 الف جندي مصري فجاه قالوا لهم انسحبوا على مسؤوليتكم الشخصيه 150 الف جندي مصري ما كانوش عارفين يروحوا فين لا معاهم اكل ولا شرب ولا زاد ولا عربيات ووقعوا في ايد اليهود يا- يهود باراك قتل في 10 دقائق 2000 جندي مصري عزرا ويزمان رئيس اسرائيل قتل 20 الف جندي مصري تخيلوا انهم كانوا بيقتلوا الجنود المصريين ويقطعوا اعضائهم ياخدوها عشان يتاجروا بيها في تجاره الاعضاء تخيلوا ان هم عايزين يتخلصوا راحوا عند مستشفى العريش اللي فيها الضباط ونادوا المصاب ينزل ننقله القاهره في مستشفى اعلى نزلوا وهم بيتعكزوا ونزلوا قاموا حاصدينهم المجندات اليهوديات بالنار وهم بيضحكوا كانوا عايزين يقضوا على الضباط عطشوهم ثلاث ايام وبعد كده فتحوا فنطاس ميه الكل جري قالوا الضباط الاول 300 ضابط جرم وهم حاطين بقهم في حنفيات الفنطاس ضربوهم بالنار قتلوهم تخيلوا بعد كده صف الضباط بقى اللي هم تحت الضباط في الجيش نقضي عليهم ازاي اول ما عرفوهم وجابوهم نيموهم في الارض وايدوهم ومشوا عليهم بالدبابات رايح جاي طحنوهم عجنوهم ده ده يبين لك الناس دي بتكرهنا قد ايه الناس دي بتحقد علينا قد ايه الناس دي نفسها تعمل فينا ايه الناس دي اعداء لينا قد ايه بعد كده عايزين ال- ال- ال- المجندين بقوا يحفروا لهم سرادب تحت الارض ويدخلوهم احياء ويدفنوهم بالجير الحي بعد كده عايزين يجيبوا البدو هناك ويسيطروا عليهم بقوا يخلوا البدو هم اللي يدفنوهم لو واحد من البدو اعترض يضربوه بالنار انا بتكلم عن مين انا بتكلم عن ناس مشوهه صورتنا في العالم كله بيحاربونا ازاي انا مش واخدهم عدو بيحاربونا هم اللي دخلوا المخدرات مخدرات مصر هم اللي دخلوا الايدز مصر هم اللي دخلوا الاسمده المسرطنه مصر انا بتكلم عن ناس بتتفق مع دول منابع النيل عشان يسرقوا الميه بتاعتنا بيسرقوا الغاز بتاعنا بيسرقوا ثرواتنا انا بتكلم عن ناس تصريحاتهم مهينه مهينه في حق كل انسان مصري موحد بالله اسرائيل تهدد مصر لو دخلت اردوغان رئيس وزراء تركيا من غزه لغزه اسرائيل تهدد مصر لو فتحت معبر رفح اسرائيل تهدد مصر بحرق سينا اسرائيل تهدد مصر انها تولع مصر وتحتل سينا اسرائيل تهدد مصر لو لغت اتفاقيه كامب ديفيد قلت يا رب اسرائيل تهدد مصر ما فيش مره مصر تهدد اسرائيل ما فيش مره اقدر احط عيني في عين عدوي واقول له انا جاي لك ما فيش مره اقدر اخد موقف ايجابي وقوي وفي النهاية ست جنود مصريين يقتلوا ده دم ده دم النبي عليه الصلاة والسلام النبي عمل ايه لما دم صحابي واحد اهدر لما دم اقام غزوة مؤتة كلها غزوة بنو قينقاع كان بسبب امرأة مسلمة كشف حجابها ومسلم حاول يدافع عنها قتلوه غزوة كاملة الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يعني ايه الكرامة علمنا يعني ان لازم حكامنا يحافظوا على كرامة شعوبهم وكرامة كل مواطن فيهم وكرامة كل انسان فيهم القرآن ملوش علاقة بالسلبية خالص الاسلام ملوش علاقه بالسلبيه كنت بقرا في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام واجعل ثأرنا على من ظلمنا قلت يا رب هو في طار في الدين على الظالم في ثأر ده ديننا ده اللي اتعلمناه من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام واسالك كلمه الحق في الرضا والغضب الدين دليل انك تقول كلمه الحق الدين ده دين الثأر من الظالم هو ده ديننا دين ملوش علاقه بالسلبيه ما بناخدش موقف ليه ما بناخدش موقف ليه في الم من اصعب الام المصريين وامل من اعظم امال المصريين ما بناخدش موقف ليه ده احنا 85 مليون عدد الشباب اللي عندنا اكتر من عدد اليهود كلهم من اولهم لاخرهم ما بناخدش موقف واسرائيل الوقت مدبوحه ما بين الشعب المصري والشعب التركي مطحونه ما بين الاثنين وال... وال... وال... والثوره اللي قايمه على اليهود ما بين الاثنين ما هماش عارفين يعملوا ايه اتذبحوا لما ابو مبارك اتشال وكان راجل يعني هم عيطوا عليه بالدموع اتذبحوا لما القذافي اتشال بيبكوا عليه بالدموع بيصلوا عشان بشار ما, ي... ما... ما يروحش اليهود مذبوحين الوقت انا ما باخدش موقف ليه ليه ما احطش عيني في عين عدوي يا اخوانا مش عايزين نتغر مش عايزين نتغر في قوه وهميه ما فيش حد قوي ما حدش قوي في الكون الا ربنا واللي مع ربنا مش عايزين نتغر يهود مين ده اليهود دول لعبه اللي اقوى منهم امريكا امريكا قدرت تعمل ايه امريكا دي قوتها ايه تؤتي الملك من تشاء امريكا كرهت الصومال ودخلت هناك اتسحلت الارض امريكا كرهت ان هونج كونج ترجع للصين ورجعت غصب عنها امريكا كرهت كوريا وكل يوم بتزداد قوه امريكا كرهت ايران وما عرفتش تعمل لها حاجه امريكا كرهت حماس واقاموا ليهم دوله في غزه امريكا امريكا كرهت الصين والصين بقت اقوى منها اقتصاديا امريكا حاولت تحتل فيتنام وفشلت امريكا كان نفسها ان مبارك يفضل وراح كان نفسها ان بن علي يفضل وراح كانت كارهه القذافي وما شالوش غير شعبه كانت كارهه لحد دلوقتي فيدل كاسترو بتاع كوبا وما عرفوش يعملوا له حاجه بعد 100 محاوله قتل ليه يا اخوانا مش عايزين نتغر في بشر ضعفاء عجزه فشله ما بيملكوش شيء إيه. اللي بيملك هو الله القوي هو الله القوي القوي هو الله واللي مع الله سبحانه وتعالى مش عايزين نتغر في ملوك وممالك وعروش واسلحه كلها فالصو الملك حسين لما كان حواليه امهر اطباء العالم واخطر اجهزه في العالم والملك ياذن ان ملك الموت يدخل من وسط كل دول يقبض روح هذا الملك فمن الملك سبحانه وتعالى من الملك الله كله هيموت الغني هيموت والفقير هيموت الحاكم هيموت والمحكوم هيموت العلمانيين هيموتوا والدعاء الى الله هيموتوا المتبرجات هيموتوا والعفيفات هيموتوا كله هيموت المجاهدين هيموتوا والقاعدين هيموتوا كلنا هنموت اللي بيتكلم هيموت والمجلس العسكري هيموت والملوك هتموت وكل الناس هتموت وهنقابل ربنا كلهم اتيه يوم القيامه فرضا الكل هيبقى عبد من ايدين ربنا مفيش ملك ومفيش باشا ومفيش وزير القذافي هيطلع من تحت التراب حافي عاري مبارك هيطلع من تحت التراب حافي عاري بن علي هيطلع من تحت التراب حافي عاري قدر ربنا قدره على الجميع مش عايزين نتغر عايزين ناخد موقف عايزين يبقى لنا موقف مصر اتبهدلت لما بعدت عن شريعه ربنا ما ترك قوم للجهاد الا ذلوا ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام الا ذلوا احنا عندنا في مصر كل ست دقايق حاله طلاق عندنا في مصر كل سنه 10000 واحده بتطلقوا من جوازهم ده ده, ده اللي بيطلقوا كتير جدا بس 10000 منهم عارفين ليه تخيلوا ليه عشان ما بيخلفوش اولاد جابوا بنات سنويا في مصر شايفين الخواء اللي احنا بقينا فيه ده بسبب ايه ما ترك قوم الجهاد الا ذلوا لازم يبقى لنا موقف مش ان احنا نبني جدار حوالين السفاره لا هو يقتلني وانا احميه ازاي سبحان الله الام وامال المصريين قلنا الامهم وامالهم في ملف الامن الداخلي والبلطجه اللي عادت موجوده الامهم وامالهم في الدخل والمدارس الناس انا اعرف اطباء يا اخوانا والله واطباء ممكن يبقوا فوق ال 50 مش عارفين يدفعوا مصاريف مدارس اولادهم طب ما نكلم المدارس ديت طب ما يبقى في قانون يضبط العمليه الام وامال في مساله ال الكرامه انا عايز احس ان اللي بيحكمني محافظ على كرامتي الام وامال ل 14 مليون فقير مصري تحت خط الفقر ده مش فقير ده 55% من مصر بيصنفوا عالميا فقراء انما 14 مليون منهم تحت خط الفقر امال والام شباب مصر شباب مصر الجميل شباب مصر العظيم شباب مصر اللي اتفرجت على فيلم الشاب مصري وهو بيصارع اسد هو الشاب عاملها يعني مغامره يعني من باب المغامره يعني دخل جوه قفص مع اسد ومعاه حربه ومصورين وهو بيصارع الاسد وهو بي بي بي بي وبعد كده وهو طالع بقى بعد ما ايه يعني غلب هذا الاسد قلت سبحان الله اللي يصارعوا الاسود دول شباب مصر ما يصارعوش اليهود ما يقرقشوش اليهود احنا عندنا كام مليون شاب مستعد يصارع الاسود مستعد يصارع اليهود شباب مصر شباب عظيم شباب عنده حلم انه ينمي بلده انه يخليها اعظم بلد انه يخليها اكبر بلد شباب مصر لما سافر بره خد نوبل شباب مصر لما بيدخل في اي مكان بيرتقي لقياداته شباب ذكي وواعي ليه نحبطه ليه نحسسه ان صوته ملوش قيمه ليه نحسسه ان احلام التنميه الرهيبه اللي كان بيحلم بيها بعد الثوره كلها احبطت وما عادش حد بيتكلم منهم في التنميه الام وامال مصر الام وامال كل مواطن مصري انه يبقى له صوت ان صوته هو اللي يعين قيادات المجتمع ده اعظم آل امل والم في المجتمع المصري بقالنا 30 سنه انا بكلم اللي بيحكمونا دلوقتي عن نفسيه مواطن نفسيه مواطن مصري بقالنا 30 سنه بقهورين على كل مركز قيادي في البلد شيخ الازهر بالتعيين مفتي الجمهوريه بالتعيين رئيس الحكومه بالتعيين معظم مجلس الشعب حقيقه بالتعيين رؤساء الجامعات بالتعيين عمداء الكليات بالتعيين رؤساء الاقسام في الكليات بالتعيين جميع المراكز القياديه في البلد بالتعيين انا مش عايز انا عايز عايز مفتي جمهوريه علماء الازهر هم اللي اختاروه اعلى علماء في هذه البلد علماء الازهر هم اللي اختاروه انا مش عايز سياسه 30 سنه اللي مش عاجبه يروح يشرب بالبحر الاحمر في حدود مصر الشرقيه ما كفاهوش عنده البحر المتوسط في الحدود الشماليه ما كفاهوش يروح يشرب من ميه النيل وان شاء الله يجي له بالهرسيا وفشل كلوي يموتوه خلاص واذا كان عاجبك آلام وأمال شعب أول رسالة للمجلس العسكري اكبر مهمه ليكوا انكم تنجحوا في معايشه الام وامال الشعب هي دي الام وامال الشعب المصري هو ده الراي العام هي دي الناس طبعا مع حلم الجنه ورضا الله سبحانه وتعالى هي دي يعني ايه التواصل مع الامه واماله يعني ما يبقاش الشعب بيكره اليهود وانا اتواصل معاهم يعني ما يبقاش الشعب فقير وانا مش عايش فقرهم ونازل لهم لما سيدنا عمر بن الخطاب مشي بالليل فلقى امراه فقيره جعانه راح جاب لها اكل وجاب لها كل اللي هي عايزاه فقالت له ايه في الاخر قالت له انت احق بالخلافه من عمر الكلمه دي كل اللي عايز يرشح نفسه لحكم مصر لازم يفهم الكلمه دي يعني ايه الناس في الاخر يا اخوانا ما بتختارش اللي, اللي بيتكلم احسن ولا اللي بيوعد احسن الناس في الاخر بتختار اللي هينزل لها الست دي لما لقت واحد نزل لها يحل مشكلتها قالت له انت احق انك تحكمني من عمر بن الخطاب هو كان عمر ابن الخطاب الناس هتختار اللي هينزل لها الناس هتختار اللي هيعيش وسطها مش اللي مش عايش وسطها ولا يعرف حاجه عنها ازاي نتواصل مع الام وامال الشعب ان انا اجيب الشباب واحتضنهم واكبرهم واديهم صوتهم واسمع افكارهم ان انا ان انا لما الشعب يكون خايف انا ما ينفعش انام انا لازم اشوف الشعب خايف ليه ملف البلطجه لازم يتفتح لما يكون الشعب تعبان مش عارف يدفع مصاريف مدارس اولاده نص الشعب لازم اشوف المدارس ديت يعني ايه كل مدرسه دلوقتي جايبه سي مدرسي ب 500 جنيه والزام ان هي تشتريه يعني ايه طب وازاي ازاي نسيب الناس لبعضها كده وفين التنظيم وفين ان الله يزعو بالسلطان ما لا يزعو بالقران فين دور السلطان في هذا الامر لازم اول رساله لازم التواصل التواصل مع الام وامال الشعب ده اكبر حاجه اللي هيعملها الحجر طوب الارض هيحبه طوب الارض لو عملتوها طوب الارض هيحبكم طوب الارض هيبقى معاكم لو عملتوها الحاجه التانية الرساله التانية الرساله التانية جزاكم الله خيرا عشان ما نبقاش عندنا ظلم المجلس العسكري قام بدور كبير وكان ولا يزال هو دلوقتي عمود ربنا جعله يعني ممكن لو لا باذن الله يعني ممكن البلد تقع المجلس العسكري قام بدور ولسه هيقوم بدور ولسه محتاجينه وما ينفعش نتنازل عن دوره ولكن لو جبنا مهندس مسكناه وزاره الصحه ينفع مش ممكن ليه هو المهندس قليل ولا ايه مش قليل انما مش تخصصه مش تخصصه المجلس العسكري بيحمي البلد انما ما ينفعش ياخد قرارات سياسيه قرارات اقتصاديه قرارات اجتماعية تدخل ده اختصاص ناس تانية بلد بتقوم على التخصص لو انا عندي مليون فدان وجبت مليون ضابط يحموها هل هينفع يا اخوانا ما ينفعش يمكن يحموها انما ما ينفعوش يزرعوها انتوا بتحمونا انما اللي هيزرع البلد ناس تانية لازم لازم نعرف ان لازم انتقال فوري للسلطة في البلد لناس ده تخصصها ده تخصصها في الشغل في البلد لان الوضع الاقتصادي عاد مرعب الوضع الاجتماعي عاد مليان قنابل موقوته لا حصر لها في مصر احنا بنتكلم وانا عارف ان انا بكلم ناس عندها وطنيه وعندها توحيد لربنا وايمان بربنا باذن الله وعندها رغبه في انها ترضي ربنا وان هي تؤدي الامانه اللي عليها من الامانه ان الحاجه ياخدها المتخصص فيها والا فالوضع دلوقتي من اخطر ما يكون داخل مصر في ناس مصلحتها انها تولع مصر انا هنا بقطع حته رساله استثنائيه للي بيسخنوا الاحداث اللي حصلت امبارح للي بيسخنوا الوضع بقول لهم حرام عليكم امريكا دفعت 120 مليون دولار للعلمانيين الشهور اللي فاتهم عشان العلمانيين يولعوا البلد ضد الاستقرار لان مش مصلحتها ان البلد تستقر الليبراليين والعلمانيين عرفوا من الشهور اللي فاتوا خلاص ان ما لهمش شعبيه ما حدش هيختارهم فخلاص عليا وعلى اعدائي بقوا الوقت بيتعاملوا بمبدا عليا وعلى اعدائي يكش تولع تبقى ليبيا تبقى سوريا تبقى العراق اياكش تولع هو مش خايف على حاجه هو حاسس ان خلاص ما دام مش هاخد الكرسي تولع بقى لازم يا اخوانا يكون عندنا حرص على هذه البلد اللي بيسخنوا وراء صيحات التوليع دلوقتي لازم يفهموا ان صيحات التوليع ديت في مليون واحد مصلحته ان مصر تضيع هو امبارح احداث امبارح وحرق مديريات الامن و... هو مين اللي مسؤول عنها ناس يقول لك دوله عربيه وناس يقول لك ده امريكا ومخابراتها وناس يقول لك اليهود وناس يقول لك ده ده الاعداء كتير يا اخوانا مصر اعدائها كتير والاسلام في مصر اعدائه كتير وكلهم مصلحتهم ان البلد تولع وان البلد ما يبقاش فيها استقرار ما ينفعش ننجرف وراء تسخين الاوضاع لازم نجاهد ولازم يبقى في كلمه حق ولازم نتعلم ان دين الله ان الواحد يقول الحق ولو على رقبته كنت امبارح بقرا في سوره ياسين في قول الله قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم بيقولوا لهم هنقتلكم هننسفكم لو ما بطلتوش لو ما سكتوش عن كلمه الحق اللي بتقولوها وبعدين صاحب ياسين جه جاء من اقصى المدينه رجل يسعى ودخل واشتغل في الدعوه وكان عارف ان تمن كلمه الحق في الوقت ده لنرجمنكم ولكن كلمه الحق دي يا بخته قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة لما قتلوه قلت سبحان الله انا بقرأ قلت سبحان الله ده لو كان مات من ساعتين بس هو لسه في الصومعة بتاعته في اقصى المدينة كانت قال له قيل ادخل الجنة كان ربنا خلت ذكره في القرآن اللي خلت ذكره اللي رفع مقامه اللي فتح له ابواب الجنة في اول لحظة من لحظات موته انه قال كلمة الحق قبل ما يموت عشان كده ده ركن اصيل في ديننا وركن اساسي في ديننا نقول كلمة الحق ولكن توليع الدنيا لا تسخين الدنيا لا تدمير بلدنا يخربون بيوتهم بأيديهم لا يا اخوانا نرجع تاني رسائل المجلس العسكري لازم تتواصلوا مع آلام الناس وأملهم لازم لازم ودي وظيفة كل حاكم انه ينزل للناس والا يحكم ازاي رقم اتنين لازم جزاكم الله خيرا ولكن مفيش مهندس ينفع يمسك وزاره الصحه ما ينفعش دي تخصصات الزراعه والاقتصاد والتنميه والصناعه والقرارات السياسيه دي لها من يتخصص فيها الرساله الثالثه الرساله الثالثه الكبت يولد الانفجار انا مش مع كتير من اللي حصل امبارح انا مش مع ان مديريات امن تولع وان انا مش مع هذا وان كنت اتمنى ان السفير الاسرائيلي يغور وما نشوفش خلق الناس دي مره تانية انما انا مش مع اسلوب العنف بهذه الطريقه انا مش مع هذا ولكن يا اخوانا لازم قبل ما نقف نضرب 1090 شاب ونعور وثلاثه يموتوا لازم نشوف الاول الناس دي انفجرت ليه الكبت يولد الانفجار لما سته جنود مصريين يتقتلوا اخر واحد منهم زهق يعني خرجت روحه النهارده وفين الرد يا اخوانا فين الرد ما انا انسان وليا كرامه لما ثوره ألف شاب من الشباب اتقتل فيها ولحد دلوقتي انا مش لاقي اثرها لحد دلوقتي انا لسه مش عارف انطق في وش اليهود لحد دلوقتي انا لسه كل مراكز البلد بالتعيين مفيش مركز انا ليا صوت فيه لحد دلوقتي ما اناش لاقي انتخابات لحد دلوقتي ما اناش لاقي نفسي ومش لاقي فرصتي الكبت بيولد الانفجار انا عجبت من تصريحات وزراء خارجيه عرب وهم بيستنكروا هدم الجدار اللي حوالين السفاره اليهوديه وما استنكروش ان سته مصريين اتقتلوا على ايد اليهود احنا كنا مكبوتين زمان ايام مبارك كانش حد يقدر ينطق طب الوقت انا مكبوت ليه انا مكبوت ليه انا ما بتكلمش ليه معنى ان 1090 شاب يصابهم في ساعات قليله يعني قرب عدد اللي اصيبوا في الثوره المصريه معناها يا اخوانا ان الكبت اللي جوه قلوب المصريين تجاه اليهود اشد 100 مره من الكبت اللي كان جوه المصريين تجاه مبارك الكبت يولد الانفجار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها الدنيا كلها تروح أهون عند الله من قتل نفس بغير حق ستة الوقت اتقتلوا بغير حق من بلدي ومن وطني الرسول بيقول ان زوال الدنيا باسرها اهون عند الله من قتل نفس بغير حق ويخبرنا ان هدم الكعبه سبع مرات اهون عند الله من قتل مسلم طب انا دلوقتي يعني انا شايف ده قدامي بيحصل طب الرد ايه انا مش بقول نحارب يا عم احنا مش قد اليهود يا عم انت بتقول مش قد اليهود انا ما بقولش نحارب انا بقول نرد انا بقول نتكلم انا بقول يبقى لينا موقف انا بقول نحط عيننا في عين اي عدو واقول له انا دمي مش رخيص وكرامه بلدي مش رخيصه وحدود بلدي مش رخيصه هي دي القضيه وهي ديت الرساله الكبت يولد الانفجار لما النبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا ان لو ان اهل السماوات والارض اجتمعوا على قتل نفس بغير حق لكبهم الله جميعا في جهنم يا نهار ابيض جهنم دي قد ايه بقى الرسول بيقول لك ان اهل السماوات والارض لو اجتمعوا على قتل نفس بغير حق ربنا يكبهم جميعا في جهنم طب انا دلوقتي في ست انفس قتلت بغير حق يبقى الكبت يولد الانفجار مقصد العنصر ده ايه مقصده بقى ان احنا ندي ذريعه للي عملوا اللي عملوه امبارح مش مقصده كده انما مقصده ان انا لو عايز اعالج ظاهره مش علاجها الاصطدام بيها علاجها ان انا اشوف جذورها سببها ايه الناس مكبوته الناس حاسه ان مفيش تغيير بعد الثوره الناس حاسه ان مفيش حاجه اتغيرت الناس مكبوته الناس لسه حاسه انها مش قادره ترد على الظلم اللي هي فيه دي ثالث رساله للمجلس العسكري الرساله الرابعه مع كامل الاحترام والتقدير احنا يعني مش مصلحتنا ان احنا نهدم في من يقود هذه البلد او ان احنا البلد, البلد دي في خطر الوقت ولازم كل واحد يبقى حريص على استقرارها ولازم نحترم الخلاف ولازم نحط ايدنا في ايد بعض ولازم كلنا نعرف انها سفينه واحده وخندق واحد ولازم كلنا ودي رساله برضه استقطاع رساله لكل واحد من شرفاء مصر رسالة لكل واحد من اللي اشتركوا في الثورة المصرية الأساسية 25 يناير أنا عايز أقول لكم يا جماعة انتوا غيرتوا مبارك في 15 يوم انما التغيير عمره ما يبقى في 15 يوم مبارك من 25 يناير لحد اول فبراير 11 فبراير كانت شال ولكن ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بقوم ما بقوم دي مليون حال بقى اقتصادي واجتماعي وسياسي وديني وايماني ونفسي وكل حاجه اما تعرف ان فوق ال 10000 شاب مصري حاول الانتحار السنه اللي فاتت في القاهره الواحده ولا السنه اللي قبل اللي فاتت في القاهره الواحده بس يعني الهموم اللي موجوده دي عايزين نتغير التغيير ده في 15 يوم النفسيات دي تتغير في 15 يوم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم دي قضيه في غايه الخطوره وفي غايه الاهميه ان طريق التغيير لسه طويل عشان كده يا شرفاء مصر يا اوفياء لمصر يا اوفياء للاسلام في مصر يا اوفياء لرايه التوحيد والايمان بالله يا مؤمنين بالله يا موحدين بالله يا مصريين يا شرفاء التغيير لسه طريقه طويل وكلنا لازم نتكاتف الوقت عشان البلد دي تفضل باذن الله وتوصل لانها تبقى اعظم بلد على وجه الارض باذن الله سبحانه وتعالى البلد الجميله دي البلد العظيمه دي البلد اللي ربنا 7000 سنه حاميها وحافظها من مليون عدو وعدو حاولوا ان هم يخترقوها البلد اللي مشي عليها سيدنا ابراهيم ومشيت عليها ساره البلد اللي منها هاجر اللي بنقلد اللي هي عملته في الحج بين الصفا والمروه البلد اللي مشي عليها عيسى عليه الصلاه والسلام واللي مشت عليها مريم البطول الطاهره البلد اللي سيدنا موسى اتولد فيها ومات فيها ومدفون فيها قاب يعني رميه بحجر من فلسطين في مصر في ارض مصر بينه وبين فلسطين رميه بحجر البلد اللي سيدنا يوسف عاش فيها من هو طفل خمس ست سنين ومات فيها واتدفن فيها البلد اللي سيدنا يعقوب دخلها وعاش فيها عليه الصلاه والسلام البلد اللي اللي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اوصى بها قبل ما يموت واللي ام من امهات المؤمنين امهاتنا رضي الله عنهن جميعا ماريا القبطيه منها البلد العظيمه الطاهره اللي ربنا حافظها من 7000 سنه ديت البلد الكبيره قوي سيدنا هارون عاش في مصر وتربى في مصر كام نبي وكام ارض الانبياء وارض ارض الخلافه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى مصر هذه البلد العظيمه باذن الله اللي نور الاسلام هيشعل العالم كله منها مصر العظيمه ده ايه عشان كده يا اخوانا الازمه اللي احنا فيها ديت انا بقول ان اعظم حاجه نعملها الوقت الدعاء الدعاء للبلد دي لان ربنا حافظها ويحفظها باذن الله ومهما كانت امريكا عايزه توقعها ومهما كانت المخابرات اليهوديه بتخطط فيها ومهما كان فلول النظام السابق بيولعوا من تحت لتحت ومهما كان حركات ماجوره بتتمول من الخارج وليها ايدي فيما يحدث ومهما ومهما ومهما البلد دي ربنا يحفظها ومن يوم ما الثوره دي قامت مفيش حد استفاد منها غير التيار الاسلامي اللي كان مظلوم قبل كده ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين هو ده اللي بيحصل دلوقتي العلمانيين قاعدين يتقهقروا ومقهورين مما يحدث في هذه البلد العظيمه رساله لشرفاء مصر طريق التغيير لسه طويل ولازم مطلوب منكم تضحيات كبيره قوي عشان البلد دي ولازم مطلوب منكم جهد رهيب في الدعوة إلى الله وإعادة الإيمان للقلوب بإذن الله لأن الدنيا مش هتنصلح إلا لما الدين ينصلح ونجعلهم أئمة يعني في الدين ونجعلهم الوارثين يعني للدنيا الدين قبل الدنيا الدين انصلح الدنيا هتنصلح نرجع تاني للرسائل للمجلس العسكري بعد ما قلنا له أول رسالة اول رساله انك انت لازم تعيش مع امال الشعب والامه تاني رساله ان الكبت يولد الانفجار تالت رساله جزاك الله خيرا ولكن كل حاجه ليها المتخصص فيها الرساله الرابعه الانتخابات لازم جدول زمني للانتخابات يا اخوانا معظم المصايب اللي جوه البلد بسبب ان مفيش تحضير للانتخابات تاجيل الانتخابات ليه انتخابات عمداء الكليات اتأجلت ليه بعد ما انا عشت في الجامعة سنتين منها لما كان عميد الكلية بالانتخاب وبعد كده لما كل حاجة بقت بالتعيين انا شفت الفرق كل حاجة ماتت كل حاجة باظت خلاص اللي قاعد على كرسي بيخدم اللي قعده عليه اللي قعده عليه واحد من فوقه عينه هيخدم اللي فوقه اللي قعده عليه الناس هيخدم الناس انا شفت الفرق ما بين ده وما بين ده لما كان عميد الكلية دكاترة الجامعة بينتخبوه عايش وسطنا ولما عميد الكليه ده بقى واحد ولا بيبص لحد ولا بيعبر حد عشت هذه الفتره وهذه وهذه الفتره الانتخابات متاجله ليه يعني انا عايزكم تقارنوا دلوقتي حكومه عصام شرف كانت بتستقل النهارده بتستقل ليه ما هو مش عارف يعمل حاجه هيعمل ايه طب ما هو مش عارف يعمل حاجه ليه لان هو ملوش سند شعبي لان هو الشعب ما عينوش هي... هيعمل ايه هو خايف ياخد قرار اقتصادي خايف ياخد قرار سياسي انما العكس بقى تعالوا الرجب الطيب اردوغان ر... رئيس وزراء تركيا الراجل ده يعني اظن والله حسيبه يعني من المسلمين اللي خدموا الاسلام خدمه عظيمه وراح الصومال قعد اسبوع هناك يوزع معونات بنفسه وبيدور الوقت يدخل غزه ازاي متفاعل مع قضايا امته الراجل ده طرد السفير اليهودي ايه الخطوه الجامده دي وبعت اسطول الحريه من تركيا لغزه غصب عن اليهود ولما ضربوها قال هنبعت اسطول حريه واحد واثنين وثلاثه واليهود يعملوا اللي هم عايزين يعملوه ايه القوه دي وواخد قرارات اقتصاديه خطيره تركيا قفزت من حاجه و60 في الترتيب الاقتصادي في العالم ل 16 في الترتيب الاقتصادي في العالم قوي ولما راح مؤتمر ديفوس بتاع الاقتصاد ما رضاش يقعد مع اليهود قال دول بلاد خبيثه انا ما اقعدش جنب ذلك المجرم السفاح ما رضاش يقعد جنب اليهود القوه دي بقى جابها منين القوه دي عارفين ليه لانه منتخب يا اخوانا لانه واحد بيتعامل ان انا الشعب اختارني خلاص الشعب بقى مادام اختارني انا راجل لما باخد قرار محدش هيقدر يكلمني ليه لان انا بستند الى قاعده شعبيه انما عندنا الحكومه المصريه دلوقتي ايه القاعده الشعبيه مفيش قاعده شعبيه هو حد اختارهم اصلا هيجيب قوه منين يبقى لا حل للمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه الخطيره الا ان يجي ناس قادره على انها تاخد قرار وقدرتهم على انهم ياخدوا قرار باذن الله وحده اما يبقى في انتخاب ليهم يا جماعه الوقت كل واحد بيتكلم باسم مصر اللي بيفجر مبنى بيقول لك ده انا باسم الشعب واللي بينزل التحرير ويولع في البلد بيقول لك انا باسم الشعب واللي بيعمل خير واللي بيعمل شر بيقول لك انا بمثل الشعب الانتخابات هتعرف مين اللي بيمثل الشعب بحقه حقيقي هنفضى بقى من المولد اللي احنا فيه ده البلطجه السياسيه والاعلاميه اللي احنا عايشين فيها ديت نفضى منها بقى والناس تنتبه لمصالح البلد وتنميه البلد انا بناشد المجلس العسكري خطوه تحديد ميعاد في اقرب وقت فوري للانتخابات خطوه خطوه لا مفر منها وخطوه البلد هتولع لو ما تحددش ميعاد انتخابات خلاص احنا مستنيين ايه كل اسبوع بيجي البلد بتولع اكتر البلد بتدخل في ازمات اكتر عايزين خلاص بقى عايزين الوضع ده يتغير يا جماعه ادي اتنين دكاتره واحد روشتته واحد كشفه ب 10 جنيه بس هتروح له هيكتب لك 20 دواء ب 100 جنيه ما هو لو ده ما جابش ده يجيب باذن الله وواحد تاني كشفه ب 100 جنيه ولكن هيكتب لك دواء واحد بس في الروشته ب 10 جنيه اهو بالظبط كده الوضع اللي احنا فيه ده عايزين روشته عايزين حل ما احنا مش هنفضل في خانه المفعول به عايزين نبقى فاعل باذن الله سبحانه وتعالى الحل ايه الحل هو دواء واحد يتكتب في الروشته بعد الدعاء والتوسل الى الله والتوبه الى الله سبحانه وتعالى الدواء هو ايه الانتخابات الفوريه ان خلاص الناس تاخد حقوقها ان الناس يبقى لها صوتها انما احنا دلوقتي بنعمل ايه يعني احنا متفرجين يعني احنا ملناش قيمه يعني احنا ملناش صوت يعني احنا ما نعرفش نعمل حاجه في بلدنا يبقى رساله الانتخابات فوريا وإن, وان وان كل مراكز القياديه في البلد تبقى بالانتخاب كل المراكز القياديه شيخ الازهر مفتي الجمهوريه انتخاب علماء الازهر رؤساء الجامعات وعمدائها و... و... ورؤساء الاقسام بانتخاب اساتذه الجامعه الاتحادات الطلابيه بانتخاب الطلاب مجالس الشعبيه انتخابات حقيقيه بضمانات حقيقيه المجرم اللي يجي يزور ياخد له 50 سنه سجن او ياخد له اعدام ليه لانه هيعدم الشعب لو دخل بالتزوير هي دي جريمه قليله لازم نقدر كل جريمه حق قدرها الانتخابات المجالس المحليه نص فساد مصر بسبب المجالس المحليه او ثلاث ارباعها ان يبقى انتخابات حقيقيه نزيهه لما قيادات البلد تبقى بالانتخابات البلد دي هتتغير البلد دي هتتقلب البلد دي كل حاجه فيها تتقلب اما بقعد افكر رئيس الوزراء متوتر والمجلس العسكري في مشاكل رهيبه صاحيين الناس كل المشاكل دي الناس هتعيش وسطها ازاي اقول سبحان الله العظيم لو في حكومه سليمه كده بما يرضي الله يا حكومه زي اخواننا مثلا من الاخوان المسلمين كده يمسكوها والله العظيم شهر ما هتلاقي مشكله واحده في البلد هتلاقي كل حاجه اتحلت هي وختمت هي معادلات يا اخواننا عايزين عايزين نعرف تصحيح المسار تصحيح المسار ازاي رساله للمجلس العسكري وجهتها له رساله للي عايزين يسخنوا الوضع وهم مش فاهمين ان في ايدي خارجيه عايزه تولعها بقول لهم اوعوا تنساقوا ورا المسخنتيه والمولعاتيه رساله للي الشرفاء اللي قاموا بالثوره قبل كده باذن الله بقول لهم التغيير مش هيحصل في 15 يوم لسه قدامكم كتير رساله للي هيولعوا البلد عشان المراكز والكراسي بقول لهم التعظم اللي حصل لبن علي وهو قاعد لاجئ سياسي في ال... في القصر بتاعه ولا في البيت بتاعه في جده من العشره المبشرين بجده ومش قادر يخرج ولا يواجه دنيا وقاعد خلاص محبوس رسائل الرساله اللي بعد كده رساله للسفير الاسرائيلي اللي مشي هو و70 دبلوماسي امبارح وللسته اللي بعت لهم طياره خاصه خدتهم النهارده ولاسرهم بقول لهم يا ريت كان معانا والله ألف زير نكسرهم وراكم يا رب ان شاء الله ما نشوف خلقكم في بلدنا دي تاني ان شاء الله باذن الله رساله لنتنياهو والكل يهودي لان هو اسرائيل تهدد مصر طب ما مره بقى مصر تهدد اسرائيل بقى مره يا عم مره من نفسنا حتى مره نطلع اللي في قلوبنا انا بوجه رساله لنتنياهو والكل يهودي على وجه الارض لكل يهودي بيحاربنا طبعا من اللي بيحاربونا على وجه الارض بوجه لهم رساله باسم كل فقير مصري قبل كل غني مصري باسم كل امراه مصريه قبل كل راجل مصري باسم كل طفل مصري قبل كل كبير مصري باسم كل غفير قبل كل وزير وكل طبيب وكل مهندس بوجه لهم رساله باسم 85 مليون قلب مصري بينبض بكراهيه اليهود وبينبض بان هو عارف اليهود دول عملوا فينا ايه وربنا سبحانه وتعالى حذرنا منهم قد ايه بوجه لهم رساله بقول لهم يعني سبحان الله العظيم يا اخوانا يعني المعركه جايه جايه جايه جايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله لما يتكلم يبقى ده وحي من السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود يقاتل المسلمين اليهود يعني المسلمين هم اللي هيروحوا خدوا بالكم مش معركة كده وخلاص حتى يقاتل المسلمين اليهود فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله حتى الحجر والشجر بيكرههم المعركة جاية جاية يقينا لما سيدة صفية وكانت لسه صغيرة ولقت أبوها حيي بن أخطب مع واحد تاني من اليهود أول ما النبي عليه الصلاة والسلام جه المدينة فما شافوهاش ما خدوش بالهم إنها موجودة قبل ما تسلم فبيقول ل- لحيي بن أخطب بيقول له أهو هو هو ده اللي موجود في التوراة قال له هو قال له فماذا ستفعل قال له عداوته ما بقيت انا هفضل مع دي طول ما انا لسه فيا نفس اليهود هم اليهود يا جماعه اليهود اللي موجودين دلوقتي هم يهود خيبر اللي حاولوا يسموا النبي عليه الصلاه والسلام هم يهود بني النضير اللي حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام هم يهود بني قينقاع اللي حاولوا يخلعوا حجاب المراه المسلمه اليهود هم اليهود واحنا عارفينكم يا يهود وعارفين الحقد اللي في قلوبكم على دين الله وعلى عباد الله وعلى المسلمين في العالم وهتتهزموا ان شاء الله بس اللي هيهزمكم مش احنا اللي هيهزمكم ربنا زي ما ربنا هزمكم في غزوه الاحزاب بالرو- بالريح وزي ما ربنا هزمكم في غزوه خيبر بالرعب ربنا اللي هيهزمكم انتوا دلوقتي ماسكين 92% من دور الانتاج السينمائي في العالم و90% من ممثلي العالم المشاهير يهود و90% من مواقع الاخباريه الضخمه الشبكات الاخباريه زي سي ان ان يهوديه انتوا ماسكين ده ما هو الله- ربنا قال سبحانه وتعالى كده ربنا قال وجعلناكم اكثر نفيرا الاعلام والنفير الاعلامي هديهولكم بس خدوا بالكم ربنا له وعد تاني بقى زي ما الوعد ده تحقق ربنا بيقول فاذا جاء وعد الاخره اللي جاي ان شاء الله ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا هيهدوا اليهود وهيهدوا اللي بناه اليهود ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم انكم هتتهدم ربنا بيوعدكم وانتم عارفين ان وعد ربنا صدق زي ما موشى ديان كده كانوا بيقولوا له ان نبي المسلمين بيقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعالى فاقتل فقال احنا مصدقين الكلام ده ولكن لا انتوا المسلمين اللي الحجر هينطق عشانكم ولا احنا اليهود اللي الحجر هينطق علينا قصده ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا اللي محقق العبوديه يا مسلم يا اللي ملتزم بدينك لما ده هيحصل ساعتها هنرجع لديننا باذن الله سبحانه وتعالى جولدا مائير يا اخوانا لما حرقوا المسجد الاقصى ندمت وقالت ندمت على ندمت على ح... على اننا حرقناه واننا لم ننسفه قالوا لها ليه قالت لهم عشان الايه عشان ال- رد الفعل الهزيل بتاع العرب يا ريتنا كنا نسفناه انما بقى صلاح الدين الايوبي لما ما كانش راضي يضحك قالوا له ليه قال لهم كيف اضحك والمسجد الاقصى اسير كيف اضحك والمسجد الاقصى اسير مرضاش انه يضحك مرضاش انه يبتسم انا ببشركم يا نتنياهو ببشركم يا يهود ببشركم يا يهود براك وببشركم يا يا كل يهودي على وجه الارض احنا مش هندوق الضحك ولا الابتسام لحد ما فلسطين ترجع اصل فلسطين دي انتوا مش عارفين هي بالنسبه لنا ايه فلسطين دي في رقبتنا فلسطين دي في رقبتنا من عند ربنا سبحانه وتعالى فلسطين دي ربنا اداها لنا فلسطين دي يا اخوانا ربنا لما كان هيطلع النبي العرش اللي ما طلعوش من الكعبه للعرش واداه من الكعبه للاقصى ومن الاقصى للعرش المكان اللي عرش فيه النبي كان من الاقصى فلسطين ديت لما النبي عليه الصلاه والسلام اول ما قدر يخرج للعالم قبل ما يموت عليه الصلاه والسلام بايام او باسابيع انفذ بعث اسامه بن زيد كان لمين ناحيه فلسطين ناحيه فلسطين فلسطين دي انتوا مش عارفين بالنسبه لنا ايه لما سيدنا موسى جه يموت قال رب امتني من الارض المقدسه رميه بحجر يا رب اموت وانا بيني وبين فلسطين رميه كان واحد رمى طوبه كده تجيب كام 20 متر اموت وانا شايفها بعيني انتوا مش عارفين فلسطين بالنسبه لنا ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادخلوا الارض المقدسه لما امر جيل من الاجيال ان يدخل الارض المقدسه ما رضاش ربنا قال ايه انها محرمه عليهم 40 سنه ليه الجيل كله هيستبدل وهيجي جيل تاني ولا هيحرر فلسطين يعني ايه يعني يا امه محمد ربنا بيقول لكم خايفين من الحرب مع اليهود استحملوا الحرب مع الله يا حرب مع اليهود يا حرب مع الله ربنا بيقول لكم ان الامه كلها ممكن تستبدل لو ما رضتش ان هي تضحي بدمها عشان فلسطين رسالة لنتنياهو اللي كان لسه من ساعة ولا من ساعتين بي بيقول البيان بتاعه يعني عامل ان هم هيموتوا خلاص هي- هيتذبحوا مش عارفين يعملوا ايه عايزين يولعوا البلد بأي طريقة ان شاء الله هم اللي هيولعوا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله سبحان الملك سبحان مولانا الله سبحانه وتعالى رب العالمين انا يعني يعني بقول يا اخوانا ان يعني رسالة لي آه، اليهود كلهم المعركه جايه وهتتهزموا ان شاء الله باذن الله ووعد ربنا ان انتوا هتتهزموا ووعد ربنا ان احنا هننتصر انا بقول لكم ان نبينا محمد عليه الصلاه والسلام اللي احنا مصدقينه في كل كلمه قالها وماشيين وراه عليه الصلاه والسلام اول ما عمل معاهده مع مكه في صلح الحديبيه اول ما فضى من المعركه مع قريش اول حاجه عملها بعد 20 يوم بس من صلح الحديبيه خد الجيش اللي كان معاه في الحديبيه وطلع على خيبر ليه يا رسول الله اليهود دول سرطان اليهود دول مصيبه اليهود دول ما فيش مصيبه في الدنيا اللي هم السبب فيها اليهود دول سرطان في جسم الكره الارضيه لو اتساب هينتشر وهيسرطن الجسم كله اليهود دول لازم يتخلص منهم وراح بخمس او بسدس عدد اليهود وهزمهم وكانت خيبر زي فلسطين الوقت مستوطنات يهوديه ربنا سبحانه وتعالى فتحها كلها للمسلمين ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى المسلمين دول هم اللي عهدوا النبي قبل 20 يوم في الحديبية على الموت في سبيل الله، فلما النبي لقى معاه ناس مستعدة تموت عشان ربنا خدهم وطلع خيبر ليه؟ لأن اللي هيقاتل اليهود مش العدد ولا الأسلحة، اللي هيقاتل اليهود ناس مستعدية انها تبيع على الموت، هم دول اللي لما بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام طلع لليهود بيهم درس الليله يا اخوانا يعني درس جه في وقت حرج جدا جه في وقت الجيش مهدد فيه انه ممكن يقع تحت كل الحرب اللي عليه الثوره مهدده انها تفشل وده تبقى مصيبه على كل اللي في السفينه الا ان يشاء الله البلد ممكن تولع داخليا ال- في ممكن يحصل ثوره جياع جوه مصر الاوضاع الاقتصاديه خطيره الاوضاع الاجتماعيه خطيره الاوضاع الامنيه الداخليه خطيره اسرائيل متحرشه بمصر العالم بره مولع احنا هنا مش مش عارفين اخبار العالم بره اليهود مولعين الاعلام العالمي على مصر ليه تا- اليهود عايزين يتحرشوا بمصر باي طريقه كل ده بيحصل في الوقت ده يبقى احنا لازم نكون عقلاء ولازم نكون اصحاب رساله ولازم نكون اصحاب صدق واصحاب كلمه حق النهارده كلمنا المجلس العسكري محاوله لتصحيح المسار مننا كلنا بقول لهم ايه بقول لهم يبقى الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام قال تعالى ثلاث كلمات روشته ربانيه الذين استجابوا لله واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم استجابوا لله للشريعه الاسلاميه وتطبيقها اقاموا الصلاه ما أنا ممكن في دول مطبقه الشريعه والناس نفسها وحشه لا والناس طيبه وعارفه ربنا الصلاح وامرهم شورى بينهم في انتخابات وفي شورى وفي كل واحد صوته له قيمه في البلد هي دي الروشته هي دي الروشته الحقيقيه يبقى الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام لو جبنا مليون حكومه عصام شرف ومليون مجلس ومليون مش هنقدر نعمل حاجه الا لو رجعنا للاسلام ورجعنا لديننا مره اخرى يا اخوانا زي ما بقول لكم الوضع خطير وكل واحد فينا مننا مسؤول لازم نحط ايدنا في ايد بعض لازم نحترم بعض الرساله الاستغاثيه باذن الله وحده للمجلس العسكري تحديد ميعاد للانتخابات الغاء التعيينات في جميع المراكز القياديه مصر دي بلدنا ودي وطننا حاولت الليله ان أنا اتكلم عن املها والامها حاولت الليله ان انا اعيش مع امال والام الناس البسطاء حتى لو الكلام عن امال ال 14 مليون اللي تحت خط الفقر امال ال 30 مليون شاب اللي في مصر اللي حاسين ان مالهمش صوت امال الناس اللي حاسه ان مالهاش راي في اختيار قيادتها امال ال- الناس اللي حاسه ان كرامتها مهدره قدام الاستفزاز اليهودي امال اللي عايز يقدم لابنه في مدرسه معقوله معقوله حد ادنى من المعقول ومش قادر يدفع امال اللي قاعد في بيته خايف انه يبات فيه ان حد يبلطج عليه ولا حد يقتله ولا حد ياخد منه مراته ولا حد واحده ماشيه من من يومين بموتوسيكل اتنين شدوا العيل من ايدها وطاروا محدش لحقهم عيل ابني ده هيتباع اعضائه ولا ده هيطلع شحات ولا ده ده هيشغلوه في المخدرات ولا ده هيعمل ايه يا اخوانا الوضع يعني حاولت ان انا اتكلم باسم الام وامال المصريين باسم امال والام الشباب باسم امال والام شعب من اعظم شعوب الكره الارضيه ومن اكتر الشعوب اللي ضحت عشان ربنا وسال دمها في عين جالوت وحطين عشان الامه دي تفضل رايه التوحيد فيها مرفوعه زي ما بقول لكم في النهاية الدعاء سلاح خطير جدا في البلد اللي ربنا من 7000 سنة حفظها من كل اعتداء ومن كل طغيان في البلد اللي كل أنبياء الله مشوا على أرضها وربنا بارك في أرضها في البلد العظيمة دهيت إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يعني قبل ما ما أختم ما ننساش يا إخواننا ال ال ال يعني المعلومة اللي الواحد بيحس إنها بمليون جنيه لا والله والله ولا ملايين الدنيا تجيبها 13 و14 و15 13 و14 و15 الواحد بيبقى طاير طاير اما يلاقي حد صام بسبب انه ذكر الناس بالصيام يوم مثلا في مسجد او في حاجه يا اخوانا نذكر الناس وندعو الى الله اعمل ورقه واكتب على الجامع ابعت الرسائل محمول نعرف الناس كلهم ده احنا في شوال يا جماعه اللي ما صامش لسه الست ايام بتوع شوال يبدا من اول بكره واللي صام او ماشي ان شاء الله 13 و14 و15 حد واثنين وثلاث حد اللي هو بكره يعني بعد الحلقه ان شاء الله نبدا ناكل بقى اللي بيتسحر بدري او نبدا نتسحر قبل الفجر المهم ناخد بالنا ان ان شاء الله 13 و14 و15 باذن الله يبداوا من اول بكره حد واثنين وثلاث نصوم الثلاث ايام ان شاء الله ونبدا نحافظ بقى بعد رمضان على اثنين وخميس و13 و14 و15 على الاقل او يوم في الاسبوع و13 و14 و15 كل واحد على قد ساعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها ان شاء الله باذن الله وحده ان شاء الله من اول الاسبوع الجاي هنبدا بقى نعيش مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونبدا نعيش مع القران ونبدا نعيش مع النور اللي ربنا ما اداش للنبي غيره ربنا ما اداش للنبي عصايه يشق بيها البحر ربنا ما اداش للنبي ناقه تحدث ربنا ما اداش للنبي المعجزات بتاعت الرسل امال اداله ايه اداله القران اداله النور اللي خرج الصحابه اداله النور اللي فتح العالم اداله النور اللي ممكن يحولنا لاصحاب رساله اداله النور اللي ان شاء الله يوصلنا الفردوس الاعلى اداله اعظم نور في الحياه كلها القران الكريم كلام الله القران اللي العالم كله محتاجه ومحتاج ان احنا نخرج بيه للعالم بس هنخرج ازاي واحنا لسه ما احناش مع كتاب ربنا ومش عايشين معاه القران يا اخوانا الشباب الغير ملتزم مش هيلتزم غير بالقران وبكلام ربنا انا اكتر حاجه اثرت فيا زمان وانا لسه داخل الجامعه قبل ما الواحد يلتزم هديه مصحف من واحد من الشباب مصحف جديد وجميل بدات اقرا فيه حسيت ان قلب الواحد بيتملى نور الواحد بيفتح المصحف حس ان المصحف بيتفجر بالنور بيتفجر بالنور من كل كلماته ومعانيه هنبدا المره الجايه ان شاء الله القران حياتي القران حياتنا كلنا شعار يعني الله اعلم سلسله بقى هيبقى يعني ال ال ال يعني عايزين عايزين نتكلم عن نور القران عايزين نتكلم عن انوار كتاب ربنا عايزين نعيش مع صوره عايزين نعيش مع ايه عايزين نعيش مع موقف عايزين القران ينور لنا حياتنا ويغير لنا حياتنا ويصلح لنا حياتنا ويرجع لنا عزائمنا ويحيي لنا ايماننا ويقوي قلوبنا ويوصلنا بربنا ويجعلنا من اهل الله ونرجع جنود مجاهدين ننصر دين ربنا بالقرآن وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا إن شاء الله من أول المرة الجاية نبدأ في هذه السلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم في كتاب ربنا وكلام ربنا يمكن يكون في مقدمة بس يعني قبل السلسلة يعني أنا بفكر بس قبل السلسلة كده أكلمكم عن قبل ما نتكلم عن القرآن نتكلم عن ثمرة القرآن نتكلم عن الصحابة نتكلم عن الكتاب ده بيخرج ايه خرجوا مدرسه القران عشان لو انا عايز ابقى زي دول اهو ده اللي هيوصلنا فنتحمس وتقبل قلوبنا على كتاب ربنا الله اعلم هو الذي يسيركم ولكن اهم حاجه ان احنا ما ننساش نصوم ان شاء الله من اول بكره اهم حاجه ان احنا ما ننساش الليله بقى قيام شويه ركعات كده باذن الله سبحانه وتعالى نصلي ربنا ونقرب من ربنا وندعي لمصر اللهم احفظ مصرنا اللهم احفظ ارض الكنانه اللهم احفظ هذا البلد امنا مطمئنا يا رب وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ مصر من كيد الاعداء اللهم ول علينا خيارنا يا رب اللهم ول علينا خيارنا يا قادر يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء اللهم آتي ملك مصر اللهم آتي حكم مصر أصلح عبادها يا رب وأتقى عبادها يا رب اللهم آتي حكم مصر يا رب من يقيم شرعك فيها اللهم آتي حكم مصر من يرحم عبادك فيها يا رب يا رب ول علينا خيارنا يا رب لا تولي علينا شرارنا يا رب خذ بقلوب من يحكمنا من يحكمنا إلى ما تحب وترضى يا رب ارزقهم البطانة الصالحة يا رب يا رب يا رب اللهم إنا حرمنا في السنوات السابقة من نعمة صلاح الولاة وصلاح الحكام اللهم فإنا نتوسل إليك أن ترزقنا هذه النعمة اللهم إنا نتوسل إليك أن ترزقنا الحكام الصالحين والوزراء الصالحين والمحافظين الصالحين والعمداء الصالحين والمدراء الصالحين يا رب يا رب ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واحفظ مصر يا رب ومن أرادها بخير فأعنه ووفقه ومن أرادها بشر فاقصم ظهره يا رب إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير
مصر ما تسألنيش ما هي قلبي وفيها بعيش لو تفضل تسأل تسأل